ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعزائنا المشاهدين آه، من خلال آه، قناة الرحمة الفضائية ومن داخل عيادة الرحمة نحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم آه، أخوكم كمال عبد الإله علي أستاذ مساعد جراحة الأطفال بكلية طب المنصورة آه، في الحقيقة احنا آه، تكلمنا كثيرا عن بعض المشكلات او الابتلاءات الخلقية آه، في جراحة الاطفال وكنا بنركز على بعض الامور اللي انا بحس من خلال الممارسات ال- مع ال- المرضى او مع احبابنا ان هي بتشغل بالهم او فيها نوع من عدم ال- او قلة الفهم او سوء الفهم او نوع من التسرع او التلكؤ او ما الى ذلك فركزنا في الفترة اللي فاتت على موضوع ال- الإمساك آه، وعلقنا على الموضوع الجراحي الخاص بالإمساك وهو التضخم الخلقي للقولون وبينا أهمية هذا الأمر ومدى انتشاره ثم تكلمنا بعد ذلك عن المشكلات الخلقية ال- كثيرة الحدوث وكيف نتعامل معها وما إلى ذلك والله جيت آه، يعني كنت ناوي أتكلم في موضوع آخر النهاردة وهو ال- النزيف ال- الشرجي للأطفال والانسداد المعوي كذلك ولكن في الفترة الأخيرة وفي الأسبوعين ال- ال- ال- الفايتين مباشرة آه، لقيت بعض الحالات آه، بدأت أو بعض المشاكل بدأت تظهر خاصة بالأعضاء ال- التناسلية أو المشكلات الخلقية الخاصة بالأعضاء التناسلية أو التشوهات للخلقية أو الابتلاءات الخلقية للأعضاء التناسلية في الأطفال سواء الذكور أو الإناث ففضلت أو أثرت إن أنا أتكلم عليها آه، آه، و- ونرجع الكلام في الموضوع اللي كنا هنتكلم فيه اللي هو الانسداد المعوي في الأطفال إلى حلقة آه، قادمة إن شاء الله فأنا بحب أبدأ بموضوع ما تكلمتش فيه قبل كده اللي هو موضوع ال- أو أول تشوه من التشوهات الخلقية اللي هو موضوع التباس الجنس أو ما يسمى بالجنس المختلط أو يعني آه، يعني بأسلوب بسيط آه، هو موضوع آه، مهم جدا بت- ب- بتتناوله القنوات او الاعلام باسلوب فيه نوع من السخريه ولكن هو موضوع خطير قوي اللي هو موضوع ال- عدم ان ان يكون الطفل غير محدد الهويه هل هو ولد او آه، او انثى ممكن نقول ان دي حاجه نادره او حاجه قليله لا هي حاجه موجوده كتيره ومشكله خلقيه منتشره ولكن بدأت إحصائياتها تزيد في الفترة الأخيرة بسبب نسبة الوعي وبسبب كثرة الكلام فيها كان بيبقى فيه نوع من التكتم على مثل هذه المشاكل لأنها كانت بتخ- بتكتشف في مراحل متأخرة من العمر بيتعذر معها تصليح أو تصحيح ال- الجنس ولكن آه، بعد ما شفنا كم كبير من الحالات آه، الطفل اللي بيتولد أول حاجة من السنة إن احنا بنؤذن في أذنه اليمنى ونقيم الصلاة في أذن ال- نقيم للصلاة في الأذن اليسرى وبعد كده بنسميه فلما نيجي نسميه هنسميه ولد ولا بنت فبنشوف الأعضاء التناسلية بتاعته آه، هل هي ذكر ولا أنثى طب لو ما عرفناش تبقى كارثة هتبقى مشكلة إن احنا مش قادرين نحدد آه، جنس هذا الطفل المولود هو ولد ولا بنت ففي الحالة دي بنسميها اختلاط الجنس أو الجنس الملتبس احنا عارفين الشكل الطبيعي للذكر المولود ال- وجود الك- الكيس اللي فيه الخصيتين والعضو الذكري اللي طوله ما بين 3 ل 4 سنتي آه، جينا نبص لهذا الذكر لقينا العضو حجمه أو أقل من كده أقل من كده يعني 2 سنتي أو سنتي آه، جينا لقينا الخصيتين ما هماش موجودين او احداهما لقينا ان فتحه التبول ليست في قمه العضو الذكري كل دي بنسميها بنسميها احد اعراض التباس الجنس او الجنس المختلط طبعا مش كل واحده لوحدها هتبقى جنس مختلط يعني م- لما نلاقي الفتحه التناسليه آه، تحت مكانها الطبيعي او ما يسمى بالاحليل السفلي ما نقولش ده هو عنده جنس مختلط ده ده مش ولد ده بنت لا لو كل واحدة منهم على حدة ماهيش مشكلة لكن لو تجمع الفتحة التناسلية اللي تحت مكانها الطبيعي مع غياب للخصيتين لا ده أنا لازم أبدأ أشك إن ده ممكن يكون إيه ممكن يكون أنثى ودي أهم أعراض الجنس المختلط إن هي تكون أنثى وتولد بالتصاق الشفرين أو الفتحة التناسلية الأنثوية جنب بعضها بتشبه كيس الصفن عند الذكور والعضو التناسلي الصغير اللي بيبقى في الأنثى بيبقى كبر شوية بسبب تأثير هرمونات ذكورية عليه فحاجة بنسميها ال adrenogenital syndrome ودي بتمثل حوالي 70% من حالات التباس الجنس بسبب قصور في وظيفة الغدة فوق الكلوية فعشان كده القصد يعني بدون الدخول في تفاصيل هم خمس أنواع على الأقل من أنواع التباس الجنس منهم تخ... ما يسمى بالتخنس الكاذب أو التخنس الحقيقي اللي يهمنا في الموضوع إن إن الطبيب ال... ال... الولادة أو الأم أو الأب أو أي أي من الأقارب لابد إن هو بيشوف الأعضاء التناسلية كويس جدا سواء للأنثى أو للذكر وأي اختلال عن المنظر الطبيعي الكامل ما فيش عليه غير ان هو بيعرض هذا الطفل بدون ضجه وبدون دوشه على طبيب جراح الاطفال او جراح المسالك البوليه او طبيب الاطفال نفسه طبيب الاطفال او طبيب النساء والولاده اللي مولد الام بحيث ان هو يفحص الطفل بصوره كويسه جدا وبناء عليه بيحدد اذا كان ولد او انثى اذا كان في اي مشكله على طول يوم الولاده بيروح الطفل الى اقرب مكان فيه جراح الاطفال ودلوقتي في عندنا على مستوى البلد في حوالي 12 وحده لجراحه الاطفال في المستشفيات الجامعيه وفي تبع وزاره الصحه ايضا في اماكن فيها جراحه اطفال، جراحه مسالك، جراحه تجميل، طبيب الاطفال نفسه زي ما بقول اي من هذه التخصصات ان شاء الله يمكن ان هو يقدم المساعده سواء من خلال المستشفى الجامعه او العمل الخاص فهو بي فالامر ده امر بنعتبره امر حيوي واللامبالاه فيه او ان احنا ما ناخدش الامر بجديه فيه هتؤدي لوضع كارثي يعني زي ما حصل من اسبوعين اب جاي لي ظهر على بنته اعضاء يعني ظهر عليها بدايه علامات ذكوره او رجوله البنت وصلت لسن البلوغ فوجئ بان طلوع الشعر في اماكن مثل الرجل ان هي صوتها بدا يتغير بدا يخشن فبدا يدور اتضح ان هذه البنت اللي هي عمرها 14 او 15 سنه فبقت المفروض ان هي كانت تبقى ولد منذ الولاده بدات افحص البنت لقيت ان هي كانت بسهوله جدا لو اي طبيب شافها وفحصها كويس بما يرضي الله كانت من البدايه هتربى على انها ولد ويبقى في عمليه بسيطه للمشكله الخلقيه اللي موجوده اللي هي الاحليل السفلي او الخصه المعلقه والامر ينتهي عند هذا الحد من اللحظات الاولى والاب فعلا بقى يعني ما بقاش مصدق نفسه فبقول يعني انا لو لو البنت دي تعدلت الى انها تصبح ذكر لو ده اللي انا نصحته بيه قال لي يبقى انا هدمر بقيه اخواتها وهدمر العيله لا خليها هي كده متدمره واحافظ على بقيه العائله فده كان رايي برضه راي يحترم لان السن وصلت لغايه سن 14 سنه و15 سنه فدي بيبقى وضع كارثي في هذه العائله ان احنا نوصل الى وغيرها كثير من الحالات اللي وافقت على ان احنا نصحح لها او نصلح لها الجنس ف يعني ف يعني كان ممكن ان احنا في غنى عن ان احنا نتاخر لهذا السن ان الطفل من ساعه ولادته يتفحص كويس اتشكينا فيه على طول بنبدا نعمل الفحوصات او نذهب للطبيب يا اما بيشخصه على طول يا اما بيطلب فحوصات معينه وفي الامور اللي بيشك فيها بناخد عينه من العضو من الاعضاء التناسليه الداخليه سواء مبيضين او الخصيتين وبناخد عينه ونحدد ونعمل تحليل كروموزومات في خلال ايام قليله بتكون المشكله اتحلت وتحدد نوع هذا الطفل هل هو ذكر او او انثى وفي بعض الحالات بيبقى فيها تخنس حقيقي يعني الاعضاء التناسليه الانثويه موجوده والذكريه موجوده وهي دي الحاله الوحيده اللي بيتم فيها تخيير الاهل بيخير الاهل انتم عايزين يعني اذا كانوا الاعضاء التناسليه الداخليه والخارجيه الانثويه والذكريه موجودين دي بتمثل 10% من حالات التباس الجنس اللي احنا بنسميه التخنس بقى الحقيقي اللي هو الاثنين موجودين دي الحاله الوحيده اللي بيتم فيها تخيير الاهل انتم يعني عايزين ايه لان القرار تعديل الجنس ما بيتاخدش من خلال الجراح لوحده لا ده بقى محتاج جراح محتاج طبيب وراثه محتاج طبيب غدد صماء محتاج طبيب اطفال لاطفال حديثي الولاده بيحتاج ممكن يحتاج جراح تجميل مع جراح الاطفال ممكن يحتاج طبيب نفسي لو كان السن اتأخر عن سنتين طبيب نفسي للعائلة وطبيب نفسي للابن أو البنت إذا كان سنه كبر عن سنتين زي ما احنا شفنا في كثير من الحالات اللي تم تعديلها بعد سن 19 سنة أو 14 سنة أو 15 سنة وكل ده للأسف لما بنرجع لورا شوية ونقعد مع الأم أو نقعد مع الأب بنلاقي إن هو فعلا ال ال الابن أو البنت كشف أكيد عند دكتور الدكتور ده قعد وقته ضيق عنده زحمة فبيشوف الابن ده صدره تعبان يقوم مدور على صدره يسمع صدره بس ده دماغه تعبانة ده عنده لوز كلام من ده ما يكلفش نفسه ان هو يكشف الجزء السفلي للطفل ويدور عليه يعني أنا رأيي إن ده من أهم الأجزاء التي يجب أن تفحص الطفل يجي يشتكي زي ما هو عايز يشتكي وأهله يشتكوا زي ما هم عايزين لابد إن أنا أفحص الأعضاء التناسلية لهذا الطفل وأفحص فتحة الشرج من الخلف أفحص العضو الذكري وأشوف فتحة التبول فيه أشوف طول العضو الذكري قد إيه أشوف الخصيتين موجودين ولا لأ وهو ده اللي بيميز الطبيب الشاطر اللي بيهتم بال... بال... بطفل... بالطفل او بالمريض بي... بيفحصه تماما كله كده على بعضه وما بياخدوش زي ما بنقول يعني بالحته انا بتاع امراض صدريه يبقى افحص الامراض الصدريه ماليش دعوه بحاجه المفروض ان انا طبيب بيبقى عندي فكره عن الحاجات دي صح ما بتدخلش في شغل غيري لكن بكتشف مشكله خلقيه لو تم التعامل معاها في السن المبكره وبالذات هذه الحاله الطارئه هي صحيح مش طارئه طبيا ولكنها طارئه اجتماعيا ان انا مش عارف ابني اللي, اللي ربنا رزقني بيه هو ولد ولا بنت فدي حاله طارئه من الناحيه الاجتماعيه وكذلك بعدها من الناحيه الطبيه في بعض الحالات فدون الدخول في التفاصيل العلميه لهذا الموضوع بنتكلم عن ان احنا نهتم بهذا الامر جدا جدا جدا ويجب فحص الطفل بطريقه يعني جيده جدا واذا كان في شك لو 1% وتعبت نفسي ورحت كشفت على هذا الابن والطبيب طمني والامر انتهى جزاه الله خيرا والامر انتهى على كده وانا ما خسرتش حاجه خالص. الموضوع الثاني اللي انا عايز اتكلم فيه غير موضوع ال ال ال التباس الجنس او الجنس المختلط حاجه برضو لها علاقه بالموضوع في الانثى بدانا نشوفها في الفتره الاخيره ان الام بتعتبر ان بنتها الانثى المنطقه التناسليه ليها او الاعضاء التناسليه ليها منطقه محرمه خايفة تيجي ناحيتها خايفة تبص عليها أو خايفة تفحصها للبنت تتعور لغشاء البكارة يبوظ وده حياتها وشرفها ومستقبلها الكلام ده كله كلام صح ولكن احنا بنطمن الام ان غشاء البكاره ده بيكون جوه على مسافه سنتي او 2 سنتي ماهوش هو موجود في الفتحه الخارجيه خالص لان احنا بدانا نشوف مشكلات بتيجي في المكان ده اقلها ان المكان ده بيكون مش نظيف وفيه فطريات وفيه التهابات سيئه جدا في طفل عمره شهر واثنين وثلاثه طفله يعني عمرها شهر واثنين وثلاثه وعندها فطريات وعندها التهابات وعندها التهابات في قناه مجرى البول بسبب ان الام خايفه تنظف هذا المكان او تفتحه وتنظفه بطريقه كويسه. في حاجات جراحيه اه بالقافل موجوده في المكان ده تلاقي الطفل جاي عنده الطفل عندها سنه واثنين وثلاثه وافاجئ بان هي عندها الالتصاق في الفتحة الخارجية الفتحة الخارجية مقفولة في التصاق للشفرين اللي هم الخارجيين ملزوقين بغشاء رقيق كده ملزوقين في بعض والأم مش عارفة إذا كان ده وضع طبيعي ولا مش طبيعي أو هي شايفة بس يعني خايفة تيجي ناحيتها لا يكون ده غشاء البكارة ولا حاجة وتدمره أو تفتحه طبعا ده ليس له علاقة بغشاء البكارة ده التقاء أو التصاق خلقي على مستوى الشفرين دول لابد من فصله لان احنا لو سبناه البول كل شويه بيتجمع ورا الجزء الملتصق ده بيعمل التهابات في الفتحه التناسليه للانثى والبنت بتعيط ليل نهار واحنا عمالين نشتكي من ان العيال بيعيطوا وما بطلوش وهي عندها التهابات واحنا خايفين نعمل لها اي حاجه ومش قادرين نتصور ان المشكله الخلقيه البسيطه دهيت اللي هي بتتعمل مجرد ان احنا بنفتح هذا الغشاء حتى ما هوش في اوضه العمليات ولا حاجه مجرد ان احنا بنفتحه ومن غير بنج ومن غير اي حاجه لانه غشاء رقيق جدا ونحط المرهم او او كريم يمنع الالتصاق مره تانية لمده اسبوع لاسبوعين والامر ينتهي على كده وما بنكونش جينا ناحيه غشاء البكاره وما حصلش اي مشكله لكن المشكله الكبيره هتحصل لما نسيب هذا الامر ونعتبر المنطقه ده منطقه محرمه وخايفين على البنت فما نجيش ناحيتها تبص تلاقي فيه التهابات وفيه مشاكل كتيره حصلت بعد كده. المشكله الثالثه اللي عايز اتكلم عليها لو دخلنا جوه شويه الفتحه التناسليه للانثى هنلاقي غشاء البكاره. غشاء البكاره يتصور البعض ان هو قبل الزواج ان هو غشاء مصمت يعني مقفول وبعد الزواج بيتم فتحه يبقى مفتوح لا غشاء البكاره من ساعة الولادة الطفلة بيكون فيه فتحة في قلب غشاء البكارة بتطلع الإفرازات وبعد كده لما بتوصل لسن البلوغ بتنزل الدورة الشهرية ف يعني الاتصالات بدأت تيجي بدري فهنكمل موضوع غشاء البكارة ده لأنه مهم بعد الاتصال ده اتفضلوا
السلام عليكم عليكم السلام أبو أحمد أهلا وسهلا من الإمارات السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سمعت دكتور بالنسبة للزوجة كثيرا ما تدخل الحمام آه، استمر مثلا فترة طويلة جدا مثلا تلت ساعة أو كده بينزل عليها زي سلس مستمر أيوة.
ألم آه، كثير ممكن يكون ليه أثر من الطفولة أو كده يعني ده بالنسبة للبول ولا البراز لا، البول.
بتقعد في الحمام فترة طويلة ب- بسبب البول بتحس برغم يعني- اه بتدخل كل مثلا آه، كل ساعة كل ساعتين أيوة.
كل ثلاث ساعات بتحس ب- كثير جدا بتحس طبعاً في- بحرقان في في في نعم، صعوبة دكتور.
في صعوبة في صعوبة في ال- في التبول حاسة بالحرقان أو الرغبة في الحمام كل شوية آه نعم طيب ماشي آه، في حاجة تانية حضرتك شكرا دكتور ما حللتوش ربنا ال- يعافيك يا ما رب.
حللتوش البول ولا حاجة نعم ما حللتوش البول ما عملتوش تحليل للبول عمل التحليل ما طلعش فيه صديد ولا أملاح
يعني في نسبة بسيطة خدت علاج بس ما ينقطع هذا يعني كثيرا ما رحت للدكتور وكلام من ده بس ما ما في يعني نتيجة طيب ماشي اجاوب حضرتك ان شاء الله شكراً ان شاء دكتور، الله السلام الله عليكم.
يكرمك الله يكرمك آه بنكمل موضوع ان انسداد الخلق لغشاء البكاره بنقول ان غشاء البكاره بيكون آه المفروض ان هو في خرم في النص صغير بينزل الافرازات آه من ساعه الولاده حتى نصل الى الدوره الشهريه من بعد الدوره الشهريه هذا الثقب برضه بينزل الدوره الشهريه ان يكون هذا الثقب م- او مقفول خالص يعني غشاء البكاره مصمت تماما ده بيعمل لنا مشكله كبيره لان الطفله بعد الولاده بسبب الهرمونات الانثويه اللي هي منقوله من الام للطفله ال- الرحم بيكون نشط وبينزل افرازات بشكل كثير وممكن ينزل دور على فكره يعني احنا ممكن نلاقي الطفله المولوده آه، بعد في خلال الشهر الاولاني بتجيب نقطتين دم بنقول ده دوره شهريه لا هو ده صح لان الهرمونات الانثويه اللي هي كانت منقوله من الام للطفله ب- بتنشط الرحم آه، وبعد كده لما تبدا هذه الهرمونات مستواها يقل لانها ما بتتجددش طبعا لان الام البنت اتفصلت عن الام فبتنزل بعض نقط الدم والامر ينتهي على كده الافرازات الكثيره اللي بتيجي دي هتروح فين لو كان هذا الثقب غير موجود فده بيعمل نوع من ال- ال- ال- التراكم للإفرازات في الفتحة التناسلية الأنثوية حتى تصل إلى الرحم الرحم يبدأ يكبر في طفلة عمرها شهر واثنين وثلاثة تروح لدكتور يحس بكلكعة موجودة في البطن يقول لها ده في ورم ورم خبيث والموضوع يكبر في حين ان هو مجرد بس التصاق او ان الغشاء البكاره آه، ما فيش فيه الخرم الصغير ده لو حد فاهم وشاف الموضوع هينتهي آه، الامر في مهده ومش هن... مش هنحتاج ان احنا نعمل لا اشاعات ولا نكبر الموضوع ولا نقول ده اورام مجرد ان احنا بنفتح غشاء البكاره الخرم الطبيعي ده بينزل الافرازات دي والامر ينتهي على كده اتصال تليفوني ام نوران عليكم آه عليكم السلام ازيك يا دكتور اهلا وسهلا انا عندي طفل عندها سنه ونص اتفضلي آه، فكانت هي الاول زي حضرتك ما بتقول الحاله اللي هي كان في يعني الشفرات كانت يعني ملتصقه من الخارج اه ملتصقه كلها وبرده بتاعت آه، فتحه الميه برده كانت ملتصقه ايوه فانا ما اكتشفتهاش اكتشفتها يعني في حدود السنه يعني ايوه مش هي صغيره لما تعبت الميه كانت آه، بدأت ت- تشتكي من التهابات متكررة في البول يعني لا هي ما فيش التهابات الميه ما كانتش بتنزل بصوره طبيعيه أيوة وفي حاجه تانية هي ما زالت فيها اللي كانت تحزق آه، حزقه بتعصب كده مع البول اه مم.
بس الحزقه دي ما زالت ايه آه، تعصب يعني هي الميه بتنزل عادي دلوقتي واحنا كشفنا عليها و- وحضرتك قلت والمرهم والشفره الحمد لله فتحناها يعني وكده الحمد لله تمام بس المشكله دلوقتي التعصب اللي هي فيه أيوة آه، يعني آه، الوقت اللي هي قاعده فيه ما معهاش حد مثلا آه، بلقى رجليها كده جوه على بعض أه آه، و- والمشط بتاع رجلها اتفرد كده وبتعمل في نفسها بتكمش في نفسها كده آه، مش عارفه انه الدكتوره قالت لي سيبيها مالكيش دعوه بيها طب هي وصفت لها الوصفه كامله قالت لي مالكيش دعوه بيها خالص طب وهي لما بتضم رجليها على بعضها كده بتبقى قاعدة على حاجة ولا قاعدة على الأرض ولا قاعدة على على, الارض او ساعات على رجلي بتعملها على رجلي على اي حاجه على ساعات على مخده على اي حاجه أه يعني بتعملها فانا خايفه منها بس.
بيبقى عندها رغبه انها تهرش في الأم في المكان ال- الامامي كده فتحه اه هي النصريه بتهرش لما بتكون قاعده عاديه يعني ايوه ايوه لما تكون قاعده عاديه بس في الوقت ده لا ما بتهرش لما تكون قاعده عاديه اه بتهرش طيب ماشي ن- بعد نجاوب.
اذن حضرتك آه.
في سؤال بالنسبه لي انا اه اتفضلي آه انا حامل آه ليا خمس اشهر ايوه قربت ادخل في السادس يعني ايوه ففي الم شديد جدا جدا تحت ثدي بالظبط ايوه آه، مش عارفه في يعني الم شديد مش مستحملاه يعني مم. ما فأنا فيش مش عارفة.
ارتفاع ما فيش ارتفاع في الحراره ولا حاجه لا ما فيش ارتفاع في الحراره
ايوه فأنا حضرتك بتتابع مع طبيب ولاده مع طبيب نساء اه اه ولاده بتابع مع دكتوره فانا مستنيه لما لسه هي ميعادها ما جاني- ما جاش يعني فانا بروح لها مش عارفه اروح للدكتوره ولا اروح دكتور تاني ولا ايه مش لا عارفه حضرتك يعني مشكوره هت- هتستشير الطبيب عشان تفحص المكان ده آه، هي هتفيدك اكتر مني فيها في الامر ده يعني ان شاء الله انما بالنسبه للبنت هجاوبك عليه ان شاء الله ماشي، شكراً.
باذن الله الله يكرمك بالنسبه لابو احمد آه، اللي كان بيتكلم من الامارات هو بيتكلم على ان ال- الزوجه بتدخل دوره الميه كتير او في التهابات كثيره فهو في الحاله دي الصح ان احنا بنعمل آه، تحليل للبول اذا كان في نسبه صديد كبيره بنعمل مزرعه آه، للبول بحيث ان احنا ندي المضاد الحيوي ال- المناسب كثيرا ما يكون الاستخدام وسائل منع الحمل سواء الموضعيه او حبوب منع الحمل بتؤدي الى فطريات في هذا المكان فتعمل التهابات ما بتكونش في البول ولكن بتكون في الفتحه الاماميه بتعمل تهيج في قناه مجرى البول اللي هي موجودة في هذا المكان فتخليها كل شوية عايزة تدخل الحمام فإذا كان في إفرازات كثيرة من الفتحة التناسلية إفرازات مخاطية أو إفرازات ريحتها وحشة بنصحها بإن هي بإن طبيب آه، نساء أو طبيبة نساء آه، بتشوفها أما إذا كان هذا الأمر غير موجود بتعمل تحليل بول وبتاخد المضاد الحيوي المناسب حسب نتيجة المزرعة لهذا التحليل وما ت- ما تتركش الأمر كده يعني إن شاء الله بالنسبة لأم نوران ال- البنت عندها كان عندها التصاق الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم عليه التصاق الشفرين وخلاص والموضوع اتحل احنا بس عايزين بنقول ان هي بتقعد حاسة بإحساس بالهرش في هذا المكان فدايما السن ده سن السنتين والثلاثة أي طفلة باجي أفحصها أو بنيجي نفحصها دايما بنشم ريحة مش كويسة ليه؟ معلش انا اسف في الكلام ده بس لازم نتكلم فيه بصراحه لان الام دايما بتخاف زي ما بقول ان هي تنظف هذا المكان وتفتحه، احنا لو نظفناه كده من بره يبقى هو متنضفش، لابد ان احنا نفتح الشفرين دول وندخل الميه جوه وننظف هذا المكان كويس، اذا كان في التهابات نستخدم الكريمات ال- المناسبه اللي هي غالبا بتكون للفطريات آه، ممكن نستخدم مضاد حيوي مناسب وممكن نعمل تحليل بول هو بس في استدراك بسيط ان انا ان انا الام قالته في معرض كلامها كده ان البنت في بعض الحالات بتحب تضم رجليها على بعضها جامد في المك... في ال- في الحته دي فانا ه- هنصحها في الاول ان هي تدي لها علاج نحافظ على النظافه الموضعيه آه، وندي لها علاج كويس لل- لل- للبول وللالتهابات الموجوده الاماميه وننظف المكان لو خلاص تاكدنا ان ما عادش في اي مشكله وما زالت البنت عندها عاده ان هي تضم رجليها جامد آه، لهذا المكان نعرضها على طبيب امراض عصبيه اطفال ده نوع يعني انا مش عايز اشتت تفكيرها ولكن في نوع من التشنجات اللي بيجي في الاطفال آه، بتكون لها علاقه بالمكان ال- ال- ال- الاعضاء التناسليه بتبان فيها في صوره رغبه في ال- اجراء احتكاك او حكه في ال- العضو التناسلي للانثى ده اللي هي بتكون عمرها سنتين او ثلاثه بتكون طفله لسه صغيره فده نوع من ممكن يكون نوع من التشنجات ده احتمال بعيد ولكن انا بقول احنا الاول بنعالج البنت من الحاجات الموجوده العاديه الالتهاب اللي موجود التحليل البول الكويس ال- علاج الفطريات اللي موجوده الحرص على النظافه الموضعيه اذا فضل هذه هذه العاده للبنت بعد ما عالجنا الكلام ده نعرضها على طبيب اعصاب اطفال عشان بس يستبعد لنا النقطه اللي انا كنت بتكلم اللي هي نقطه التشنج ده وان كانت هي نادره الحدوث لكن هي موجوده وموجوده عند كثير من البنات في السن الصغير اللي هو سن السنتين والثلاث سنين. ده بالنسبة لسؤال أم نوران نرجع تاني لموضوع انسداد غشاء البكارة الانسداد الخلقي دهوت بيجي لنا حالات نلاقي الحالة جاية متحولة آه، معمول لها أشعة مقطع البطن معمول لها رنين مغناطيسي على البطن في طفلة عمرها شهرين أو ثلاثة وجاية ب- بنفحصها نلاقي البطن يعني تحت لغاية مستوى السرة كده في ورم كبير موجود فنقول على طول يعني ده ورم خلقي يبقى غالبا بيبقى ورم خبيث بنبدا بقى عايزين ناخد عينه او كلام من ده في حين ان انا لو بس الطبيب إيه، تعب نفسه شوية وفتح الفتحة التناسلية الأمامية ودور على غشاء البكارة هيلاقي الغشاء مسدود وطالع لبره عايز يطلع بره الفتحة التناسلية لأنه مضغوط عليه بالسائل اللي موجود جوه مجرد إن إحنا بنفتح فتحة صغيرة اللي هي بتماثل الفتحة الطبيعية في غشاء البكارة نلاقي كمية كبيرة جدا من السوائل اللي كانت متحوشة وعاملة الكلكعة اللي في البطن دي راحت نازلة من تحت من الفتحة التناسلية واحنا كده ما ضرناش غشاء البكارة في حاجة ده احنا رجعناه لطبيعته والامر ينتهي على كده ولا عملية ولا ورم خبيث ولا اي مشكلة بس مجرد ان احنا نبص على ال- قبل ما نشخص ورم او في الطفلة ديت ان احنا نبص على الاعضاء التناسلية وبالذات نشوف شكل غشاء البكارة ودي حاجة كل الأطباء عارفين شكله الطبيعي مع الاختلافات اللي في ال- في الشكل الطبيعي اللي بتبقى موجودة لأنها مسدود وبالجنج أو طالع لبره كده يبقى ده على طول انسداد خلق في غشاء البكارة بيع- يعني عملية بسيطة جدا حتى ممكن تكون بدون آه، البنج ان احنا بنخرم الغشاء ده بيروح مطلع كل اللي فيه والأمر ينتهي عند هذا الحد لمجرد ان احنا بنشوف هذا المكان نرجع لبقيه او باقي التشوهات الخلقيه اللي موجوده في الاعضاء التناسليه اتكلمنا عن ظاهره التباس الجنس او الجنس المختلط والتصاق الشفرين وانسداد غشاء البكاره هنتكلم على آه، احد المشاكل اللي بتحصل كل آه، يعني 300 طفل ولا 400 طفل بي- بنرزق بطفل عنده حاجه ما تسمى او ما يسمى بالاحليل السفلي ان احنا نلاقي فتحه التبول ليست في مقدمة العضو الذكري عند الولد بنلاقيها موجودة أسفل العضو يا إما تحت الراس على طول يا إما في جسم العضو أو ممكن تكون متأخرة عند كيس الصفن وأحيانا بتكون قدام فتحة الشرج كمان وكل ده بيسمى بدرجاته المتفاوتة إحليل سفلي من آه، آه، آه، در- بعض الدرجات ممكن نعمل لها عملية عند آه، ست شهور لكن معظم الدرجات الأخرى بتتعمل بعد سنة أو ما بين سنة لسنة ونص بيحكمها طول العضو الذكري آه، بيحكمها الانحناء اللي موجود ب- في العضو الذكري اللي بيبقى دايما مصاحب للحالات ديت بيحكمها ال- ال- الحالة العامة للطفل هل هو يستع... هي- هي- هيتحمل هذه العملية ولا لا كنا بنقول ان الموضوع التباس الجنس موضوع طارئ ولابد من اتخاذ قرار سريع فيه وكده هنا الاحليل السفلي لابد ان احنا نتريث فيه بالذات ان اكبر او أط... يعني اكثر آه، فتره بي... بي... بي... بيتم فيها نمو للعضو الذكري هو اول سنه من حياته فيجب ان احنا ما نتدخلش في نمو العضو الذكري في اول سنه الا بعمليه الختان او درجه بسيطه قوي من درجات الاحليل السفلي اللي هو بتبقى ال- الفتحه نازله ملي ولا 2 ملي عند راس العضو بنبدا نعمل لها عمليه بعد ست شهور اما لو الفتحه التناسليه او الفتحه ال- التبول موجوده آه، في جسم العضو او اسفل من كده بيفضل ان احنا نديله فرصه النمو في السنة الأولى وبعد كده نبدأ نتدخل بإجراء العملية سواء بقى على مرحلة واحدة أو على مرحلتين اللي أنا بحب أقوله إن إن عمليات الإحليل السفلي بنسميها من العمليات ذات السمعة السيئة، يعني إيه عمليات ذات السمعة السيئة؟ يعني إيه، مهما كان الدكتور كبير ومهما كان الدكتور شاطر ومهما كان الدكتور بيعمل العمليات دي كتير قوي النتائج ما بتبقاش زي ما احنا متوقعين، يعني المكان ده الدم فيه بيبقى قليل، الأنسجة فيه بتبقى قليلة، ال- ال- المكان ده غير نظيف بسبب وجود البول وال- ال- ومرور البول على المكان اللي احنا بنصلح فيه فدايما بتلاقي او في معظم الحالات بالذات الحالات الصعبه بعد ما نعمل الحاله نلاقي فيه ناسور بيجيب بينقط ميه ناسور او اتنين او في بعض الحالات لا قدر الله تبص تلاقي العمليه فتحت خالص فالطبيب بيعمل اللي عليه تماما في هذه الحاله آه، بيعمل كل المطلوب منه ولكن لما نلاقي ان في ناسور موجود او حاجه ما نزعلش قوي لان هي دي طبيعه هذه العمليات عندنا اتصال تليفوني اتفضل ام احمد اتفضل يا ام احمد السلام عليكم عليكم السلام لو سمحت يا دكتور انا عندي بنت ابني عندها اربع سنين ايوه اتفضل فسرتها عماله بتنزل حاجات كده يعني مش هي ولا صديد ولا اي حاجه حاجات كده زي السائل سائل آه، زي بكثره سائل منها كده سائل بكثره يعني اه بكثره كبيره طب لما لما بكون جاي تتبول مثلا بت- بتعيط عشان تتبول لا لا لا يزيد شويه ما فيش اي اشكالات خالص غير حضرتك اللي بقول لك عليه فانا بس وظيفة- كميه كبيره كميه ده اربع كبيره سنين لسه ما تمتهمش ثلاث سنين ونص يعني ايوه فحضرتك وديتها عند جراح آه.
كتب لها على غسول ومرهم فما أيوة.
جاتش عليه فوديتها تاني ليه عمل لها مرتين كي مره اول امبارح ومره من حوالي اربع ايام تمام فما فيش فايده برضو النهارده نفس الحكايه امبارح كانت جايبه دم النهارده جابت السائل ده تاني السائل ده حضرتك لونه زي الميه اه يعني زي الميه كده فامبارح انا حضرتك وديته لها تاني فبيقول لي على يوم الاحد لو السائل ده ما راحش ناخد ال- نسبه السائل ده نعمل له تحليل ونشوف ايه ده هل ده ايه يا دكتور بعد طب إيه؟
حضرتك حضرتك الكلام ده من يوم ما اتولدت ولا لا لا جديد لا لا ده بقالها حوالي شهر بس لكن ده حاجة قبل كده جديدة.
كانت السره ما فيش فيها اي لا لا لا حاجه ما فيش اي اشكال والله يعني.
طب هي ما كانتش سخنت الفتره اللي فاتت لا لا قبل الموضوع ده لا لا ما كانش في اي حاجه خالص فيها بنت طبيعيه جدا طب هي تخينه والسره نازله لا، لتحت لا قوي لا لا لا لا ده نحيفه جدا حتى ما بتاكلش آه.
اكلها ضعيف جدا ايوه ايوه فمش عارفه بصراحه اعمل ايه يعني اعرضها على ايه تاني هو قال لي خليكي اليوم الحد ماشيه معايا ما كانش كده هاخد ال- ال- السائل ده وخليكي تعملوا لي تحليل هل الكلام ده صح ولا ه- حضرتك تشيرني اعمل لها ايه آه، هو طبعا الطبيب شايف احسن مني ولكن انا بالنسبه للمشكلات الخلقيه اللي هي في السره لو في ده افرازات هي مش خلقيه ده حاجه جديده ما انا لسه فاهم بس- انا فاهم انا فاهم ممكن حاجه بتبان عند خمسة او ست سنين وتبقى خلقيه اه كلمه خلقيه هو مش بيقول لي معناها مكروب
آه، بيقول لي كلمه مكروب طفيلات بس ما تخافيش عملت ايوه كده.
ايوه هو طبعا ال- لما بيكون الحاجه بسبب التهابات انا حضرتك قافل اسمعك من التلفزيون اه اتفضلي يا فندم هجاوب حضرتك ان شاء الله ام كريم معانا اتفضلي ام كريم
السلام عليكم عليكم السلام وسهلا لو سمحت انا عندي ولد آه، مولود بقاله شهر اه
آه، العضو بتاعه آه، لازق في ال- في الكيس آه.
ونزل بخصيه واحده ايوه وفتحه التبول في قمه العضو ولا فين آه، لا في الجنب طب هو المط... يعني تحس ان هو متطهر كده ولا ال- ولا ال- ايوه هو هو متطهر ايوه ح- متطهر لوحده يعني حد طهره ولا هو نازل لا هو نازل كده آه.
الدكتور كان عنده الصفرة فوريته للدكتور الاطفال آه.
فقال لي ما لازم يتعرض على دكتور جراحه بس لما الصفرة تخلص طيب هو في خصيه تانية موجوده ولا الاثنين مش موجودين لا في خصيه موجوده في خصيه موجوده تمام أيوة.
تمام طيب هو عمره شهر دلوقتي هو عنده شهر ايوه طيب اجاوب حضرتك ان شاء الله باذن الله طيب.
آه بالنسبه في ام خديجه اتفضلي يا فندم ايوه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله آه اتفضلي ايوه دكتور انا انا عندي بنت آه، بقالها اللي هي بتعيط دي لا لا بقالها اسبوعين ك- بقالها اسبوعين آه.
لسه مولوده فبعد عشر ايام السره بتاعتها وانا بغير لها شدتها اه المهم جابت دم ورحت بيها للمستشفى وكده ونضفها لها عشان كانت عملت شويه مده لحد ما طلعت دم كده ونطفت تمام.
نضفها بسبيرتو تمام آه، ف- ف- بعد كده قال لي آه، غرقيها كل شويه تحطي زيرتو آه، وبودره كده بودره آه، مضاد حيوي مم.
احطها عليها بعد كام يوم لقيتها بقت آه، يعني الدوريه تخ- آه، وسعت و- وطلعت لبره يعني زي اللي ورمت السره طلعت لبره لا ده حل- حواليها زي حلقه اه وابتدت تعمل مد- مده بقى صفرة صفرة ايوه فمش عارفه ده ايه وبت- لسه بتجيب دم بس شكلها بقى غريب ايوه ايوه طيب ماشي ان شاء الله نج- نجيب حد لكن انت حضرتك ما اديتلهاش مضاد حيوي شرب او حقن او كده لا لا لا بس هو آه، بعد كده رحت بيها المستشفى قالوا لي آه، حط لها بيتادين اعمليها بيتادين بس يعني من غير تخفيف ايوه بس ايوه بصراحه انا خفت من البيتادين على اساس ان هو المفروض بيعمل التهاب يعني عارفه ان البيتادين ممكن يعمل حساسيه يلهب الجلد ما هو كل اللي حصل ده من الحساسيه بسبب كتر الحاجات اللي اتحطت عليها اه فنجيب حضرتك ان شاء الله طيب شكرا باذن الله طيب نرجع لام احمد بتتكلم على ال- البنت اللي هي اربع سنوات وبادئ بيجي لها افرازات من السره والدكتور آه، جزاه الله خيرا ادالها حط لها حاجات كتير وما زال في افرازات دايما الافرازات المستمره من السره بناخدها باحتراز اذا كانت بالذات زي الميه ممكن تكون في اتصال خلقي بين المثانه البوليه والسره لان اثناء فتره ما يكون ال- ال- الفتره اللي بيبقى فيها الجنين آه، داخل بطن الام بتكون ال- البول بيعدي ما بين المثانه البوليه بيطلع من المثانه يعدي من خلال فتحه موجوده في السره استمرار هذه الفتحه بعد الولاده بيخلي الطفله لما تيجي تعيط او من وقت للتاني تلاقيها بتطلع بعض النقط البيضاء اللي زي الميه كده آه، من السره الاول بناخد الامر عادي وبنعتبر ان هي التهابات و آه، بن ممكن نعمل كحت ليها ممكن نعمل كوي بنترات فضة آه، ون- وندي مضاد حيوي لغاية ما الأمور تهدى وخلاص والأمر ينتهي على كده رجوع هذه ال- الظاهرة تاني بيخلينا ناخد بقى الموضوع بحرص هنا لا فاحنا ممكن نعتبر ان في ناسور خلقي في السره وغالبا ده متصل بالمثانه ال- البوليه آه، على طول بنعمل اشعه آه، بتبين لنا هذا الاتصال فاللي اهم من التحليل السائل اللي طالع ان احنا نعمل موجات صوتيه واشعه تلفزيونيه بتبين الاتصال ما بين المثانه البوليه ومنطقه السره وربما نحقن آه، نقطه صبغه في مكان ال- السره بنلاقي ال- ال- النقطه ديت نازله على المثانه اللي انا اقصده ان ممكن يكون الكلام ده كله ماهوش موجود بس لما يكون فيه شكوى متكرره من ان هي عماله تنزل آه، افرازات والطبيب طبعا آه، جراح فاهم هو بيعمل ايه وادالها مضادات حيويه وتعامل معاها ومع ذلك لسه بتجيب من حقنا دلوقتي ان احنا نشك ان ممكن يكون في ناسور ن- نعمل الفحوصات الخاصه بهذا الناسور ولما يطلع ماهوش كده وكلامنا كان غلط ما هياش مشكله بس ما نسيبوش عشان ما يعملش خراج في جدار البطن اللي هي المسافه اللي ما بين السره وما بين المثانه البوليه لما بنسيب هذا الامر ممكن بيحصل خراج في جدار البطن في هذه الحاله فلما نعمل الاشعه اللازمه ونطمن ويطلع ان مفيش حاجه من اللي انا قلته ده ما هياش مشكله بس وان احنا ن- ن- يعني ن- نسكت عليه دي هتعمل ال- الخراج اللي بيبقى له توابعه او مشاكله بعد كده وام احمد كانت بتقولي لا دي مش حاجه خلقيه ده هي من اربع سنين او بنت من شهر كلمه خلقي لا تعني مطلقا ان هي باينه من ساعه الولاده يعني لما يجي لي طفل عمره ست سنين وعنده فتق قربي في الكيس واقول ده فتق خلقي ايوه هو خلقي بس هو ما ظهرش غير هو عنده ست سنين انما السبب خلقي والكيس اللي كان موجود خلقي هذا الناسور كان موجود من ساعه الولاده لكن ما بداش يعمل اعراض غير عند اربع سنين وفي حاجات ما بتبانش غير عند 15 سنه وهي خلقيه برضه فكلمه خلقي لا تعني ان هي مولوده آه، او او يعني مولوده بيها على طول يعني بالنسبة لأم كريم بتوصف حالة ابنها دي حالة تقليدية مش هنقول بقى التباس جنس أو جنس مختلط يعني هو اللي خرجنا من ورطة الجنس المختلط إن الطفل عنده خصية فهو الولد عنده إحليل سفلي فتحة التبول آه، موجودة أسفل العضو يبقى ده إحليل سفلي ومعاه خصية معلقة في خصية مش موجودة فهو إن شاء الله هو ده ذكر ولكن محتاج عملية على أكثر من مرحلة الأول بيتعمل له الخصية المعلقة دي بيتعمل لها عملية عند ست شهور أو بعد ست شهور بيتعمل عملية بحيث إن الخصية تنزل في الكيس وبعد سنة بنبدأ نعمل عملية الإحليل السفلي حسب الدرجة بتاعتها سواء على مرحلة أو على مرحلتين آه، ونتقبل إن هي ممكن ت- ي- ي- يجي لها يبقى في ناسور ونضطر نعمل عملية أخرى كل دي أمور واردة إنما هو هذا الطفل ذكر ومفيش فيها مشكلة لو إن فيه على أساس إن أم كريم بتقول إن فيه خصية موجودة لو بقى مفيش خصيتين خالص وفيه إحليل سفلي يبقى ده م- ده ما يسمى بالتباس الجنس أو الجنس المختلط انما انت بتقولي ان فيه آه، خصيه موجوده وجود الخصيه اللي موجوده تحت في الكيس بيطمنا على ان ده ان شاء الله ولد وبنبدا نعمل له عمليات التسكير اللي هي آه، علاج الاحليل السفلي بعد ما نكون عملنا عمليه ال- الخصيه المعلقه ده بالنسبة لسؤال أم كريم آه، هو الطفل عمره شهر بداية العمايل بعد ست شهور يعني ما بنعملش خصة معلقة قبل ست شهور آه، خالص يعني بالنسبة لأم خديجة بتتكلم عن إن ال- البنت عندها آه، عمرها أسبوعين وعندها التهابات موجودة في السرة طبعا هي حطت حاجات كتيرة سيبارتو آه، بمراهم بتادين ب- بودرة مضاد حيوي الكلام ده كله هو في حد ذاته هو اللي عمل الحساسية في السرة ففي مثل هذه الحالة يا ريت لو نوقف الكلام ده ننظف السرة بمية دافية ومن غير ما نحط أو بملح بملح اللي هو من الصيدلية اللي هو بيتاخد في الوريد ننظفها وإذا كان في التهابات ندي المضاد الحيوي بالجرعة المناسبة مضاد حيوي يا إما دواء شرب يا إما عن طريق الحقن لكن ما نحطش حاجة موضعية على السرة لأن واضح إن في حساسية في هذا المكان في اتصال تليفوني اتفضل الأستاذ محمود من سوريا اتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اتفضل يا فندم السلام آه لو سمحت آه في ع- انا عمري 20 سنه آه
حضرتك وطي التلفزيون عشان تسمعني أستاذ محمود ايوه معك سمعوني يا ريت حضرتك توطي التلفزيون اوكي انا عندي طول العضو الذكري صغير فرحت على اكثر من آه، طبيب بولجيه فمن اللي اعطوني بجميل 1500 لحضرتك ولا لا الي انا لابنك عنده سنه قد ايه؟
الي الي الي انا يا انا اه انا اعزب ماني متزوج اه اه تمام آه وعطوني تستوستيرون بس استفادت استفاده بسيطه جدا يعني ايوه ايوه وهلا آه، شفت عن آه، من من لبنان جبت آه، جهاز بيشتغل على الهواء عمال يضخ على الهواء بس آه.
يعني ما في اي استفاده فاحد الاطباء الدوليين قال لي انه انت سمنك عندك سمنه مفرطه أيوة.
150 كيلو اه قال لي بدك تعمل وزنك 90 كيلو فصار وزني 90 وما استفادت اي استفاده ايوه فأنا الخصيتين عندي يعني- الخصيتين موجودين إيه، الخصيتين ايوه ايوه الخصيتين موجودين ايوه ايوه وطول العضو الذكري قد ايه حضرتك؟
آه، كان من من قبل كان 8 بس بعد ما يعني صار استجابه بسيطه صار 11 سم 10 سم 11 سم طيب حضرتك بالنسبه للانتصاب مظبوط يعني بيحصل ولا ما بيحصلش؟
اي بيحصل بس مو مو كثير جدا ايوه ايوه ايوه طيب حضرتك عملت تحاليل هرمونات؟
لا لا ابدا ما طلبوا مني اي شيء ما حدش عمل طلب لا لك لا تحاليل؟
ابدا طيب ماشي تمام طب Thank you.
أج- اجاوب حضرتك ان شاء الله Thank you.
ماشي يا فندم آه، ابو احمد الو الو ابو احمد لسه يتصل بينا ان شاء الله آه، بالنسبه لي اتفقنا مع ام خديجه على ان الالتهابات اللي بتحصل في السره ديت آه، لو في التهابات وبقى في ورم وكلام من ده بندي حاجه عن طريق الفم او عن طريق الحقن ونبعد عن ان احنا نحط حاجات موضعيه بنهتم بالنظافه الموضعيه لمنطقه السره وبنغسلها بملح فقط اللي هو نجيب ازازه ملح اللي هي بتتاخد في الوريد وبنحطها الاستاذ محمود منصوري يعني بيتكلم في موضوع خاص بامراض الذكوره اكتر من ال- موضوع جراحه الاطفال ولكن هو احنا بنجاوب اجابه عامه ان إن هو يحط في دماغه ان هرمون الذكوره بيوزع على ال ال ال الدهون اللي موجوده في الجسم فدايما نسبه الذكوره لها تناسب عكسي مع كميه الدهون اللي موجوده في الجسم عشان كده لابد من ان يبقى فيه ان احنا بنقلل نسبه ال- ال- الدهون ديت في ال- في الجسم دي حاجه الحاجه الثانيه ان احنا آه، لازم يعمل نسبه هرمون التستوستيرون في الدم بدون ما يكون خد حقن ولا حاجه اللي هو بنسميه free testosterone بيشوف نسبته هل هي طبيعيه ولا قليله الاول قبل ما نخش في تفاصيل هذا الموضوع اتصال تليفوني اتفضل الاستاذ فراج من الاردن
السلام عليكم عليكم السلام كيفك دكتور الحمد لله الله يكرمك اتفضل يا فندم اتفضل يا استاذ فراج لو لو سمحت يا دكتور اتفضل
عندي ابن اخوي عنده الخصيتين موجودات
الخصيتين ماشي.
مالهم الخصيتين مالهم موجودات الاثنين اه موجودين اه بس عنده واحده تلتهب تصير اه
عنده واحده ايه تلتهب م- بتلتهب اه بتكبر وتصير زرقاء ايوه هو سنه قد ايه سنه حوالي شهرين شهرين ايوه نعم شهرين وهي بتكبر بتلاقيها كبيره وحواليها ازرق كده ايوه تمام بتروح وبتيجي اللون ده بيروح وبيجي ولا هي ثابته كده على طول
لا والله اللون بيروح وبيجي اللون ب... يعني هي بتزيد وبتقل
ايوه طيب تمام شو تمام المطلوب ده شو المفروض نعمله دكتور عشان ما طيب دي حضرتك طيب اجاوب حضرتك حضرتك اسمعني في التلفزيون اتفضل هج- اجاوب حضرتك دلوقتي آه، بعد الاستاذ فراج ام محمد اتفضل يا ام محمد السلام عليكم عليكم السلام الدكتور ايوه يا فندم اتفضلي لو تسمح آه، انا عندي بنت بنتي عندها ثلاث سنوات ايوه
وفي افرازات بتنزل منها فالافرازات دي بتسد المكان اللي تحت لكن لكن فتحه البول في بول بينزل أيوة.
لكن وديناها عند دكتورين يعني مشهورين لا وبعدين كل دكتور يقول ما فيش حق. اول دكتوره قالت لها الافرازات دي ساده فبت... فراحت مسلكه لها وفاتحه لها فاتحه الحته دي أيوة.
وبعد كده بقت البنت عادي افتح انظف الاقي الاعضاء التناسليه عادي ما فيش اي مشاكل تمام فبعد كده مده آه، قالت لي- فبنبص تاني لقيت المكان اتسد فوديناها عند دكتور مشهور برضك فرد قال لي آه، قال ما فيش اي مشكله وما ت- ما تجوش جنب البنت وما اداش اي ادويه او اي حاجه فبعد كده آه، سكت سكتت بنتي فبعد فتره ثانيه رحنا بيها خفت رحت بيها لدكتور بردك فرد قال آه، بردك ما فيش اي مشاكل وما تقربوش البنت فلكن المكان ده ما آه، برد زي ما هو يا دكتور مقفول وانا ده مخوفني يعني الفتحة التناسلية مقفولة ما فيش غير فتحة البول هي اللي باينة اه فتحه البول هي اللي ب- بس الثانيه بتتقفل بتتقفل ولما على فتح- بعضها ايوه آه. ايوه ايوه فهل ده في اي مشاكل ده مخوفني بس الدكاتره قالوا مفيش اي مشكله والبنت طبيعيه جدا ومفيش اي حاجه طيب نجاوب حضرتك ان شاء الله يا ام محمد حضرتك اسمعينا آه، الاخت ام فاطمة اتفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله جزاك الله كل خير يا دكتور الله يكرمك يا فندم من اتفضل.
فضلك انا بنتي عندها 11 سنه ايوه بس هي عندها نسبه املاح عاليه قوي من وهي عمرها سنتين ايوه عالجنا الموضوع ده وعملنا مزرعه وكل فتره مم.
آه، تبقى كويسه وبعدين ترجع تترد تاني ايوه وبالذات بقى لو ما- ايام المانجا وايام الحاجات دي ايوه لو كلت منها آه، يعني آه، بيبقى تبقى ليله بقى فظيعه عندنا مم.
يعني مم.
ما تعرفش تنام وميه سخنه واضطر اروح للدكتور تاني آه.
واضطر نرجع للعلاج تاني ايوه ايوه فمش عارفه هي دلوقتي 11 سنه ايوه وبعدين آه، لما بتقل- بتكتر عليها ال- ال- الاملاح بينزل افرازات عليها ايوه لونها ايوه صفرة
ايوه طبعا انا لله الحمد في النظافه وعندنا بالذات الحاجات دي يوميا لازم تشطيب بالليل قبل النوم والحاجات دي تمام، وتيجي من تمام.
المدرسه تمام ففي رعايه لله الحمد معاها تمام بس طبعا اسمها بنت عايزه مش عايزاها تكبر على هذا يعني عايزه ال- الامور تبقى طبيعيه بالنسبه انها تكبر هتتجوز فمش مم.
عايزه مشاكل طب في في تبول لا ارادي بيحصل وهي نايمه بالليل لا لا خالص دلوقتي هي بيبي آه لله الحمد من ست شهور كنا معودينها على ال- آه، مم.
آه، انها تعمل آه، بره ايوه وعلمناها ايوه يعني ايوه تمام تمام لدرجه ان هم كنت بحط لها ال- البامبرز وكده واحنا ماشيين في الشارع وطلبت ده اقول لها طب ما انت حتى ما ترضاش ابدا تمام تمام لا الحاجات دي لا طيب بس تمام هي مم.
آه، يعني مثلا آه، ممكن اقعد طول الليل بقى بيها يعني لو كلت اي حاجه مثلا مانجا آه، خوخ اي حاجه فيها املاح ايوه ايوه آه، بتبقى بشعه هو ده بيتردد مش مش مش دايم يعني ايوه ايوه بتردد عليها أيوة.
فمش عارفه هل امنع على كل ال- الحاجات دي بس ده ما ينفعش طبعا ما اقدرش ايوه امنعها من ايوه الفواكه ايوه ايوه فمش عارفه اعمل لها كل تح- تحليل كل قد ايه يعني اواظب معاها ازاي عشان يعني اقلل المواضيع دي خالص طيب ماشي ان شاء الله نجيب حضرتك ان شاء الله سلام ماشي يا ام فاطمه آه، الاخت ام عزه اتفضلي ايوه يا دكتور ايوه اتفضلي انا عندي اربع عيال ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك ربنا يخليك الد- الكبيره عند آه، هي في سنه سادسه وهي اه بتتطول على نفسها لحد دلوقتي ايوه وال- والولد الصغير بيحك نفسه في الارض كتير كده اه فانا مش عارفه هو على طول كده راجل على بطنه ومش عارفه اعمل له ايه ورحت للدكتور قال لي عادي يعني طيب هو هو متطهر الواد الصغير متطهر ايوه طب وهو الطهاره بتاعته كويسه ولا فيها حته جلده زياده لا هو انا وريتها للدكتور آه، جراحه قال لي هو حلو ما فيش حاجه طيب إيه، هو على طول يعني نبقى نايمه وهو يقوم بالليل يتن نايم على بطنه طول الليل في البرد في الحر هو كده على طول طيب ماشي ماشي ويخب- استخبى مني تحت في اي مكان استخبى ايوه ايوه عشان يعمل كده ايوه والبنت الكبيره مش عارفه اعمل لها ايه برضه هي عندها كام سنه صغيرة.
في سنه ستة عندها 12 12 سنه اه صيف وشتاء موضوع التبول اللا ارادي ده هي لها اربع ايام هي ما عملتش حاجه بس هي تبول على طول والموضوع الختان اعمله لها ولا اعمل طب ايه؟
كده طيب ماشي ها؟
طيب اجاوب حضرتك ان شاء الله اسمعينا في التلفزيون ان شاء الله باذن الله احنا هن يعني ما عادش وقت كتير فاحنا يا دوبك هنرد على باقي ال- الاسئله ديت ال- بالنسبه لام محمد كانت بتتكلم على ال- الطفله اللي هي عندها ثلاث سنين وفي افرازات بتيجي الافرازات اللي موجوده دهيت آه، بتعمل كل ما تنزل بتعمل التصاق تاني ده طبعا التصاق بيحصل آه، بسبب التهابات بتحصل في الفتحة الخارجية فتقوم الالتهابات بت- بت- بتلزق الفتحتين في بعض فهنا لابد مع موضوع النظافة وعلاج الالتهابات او الافرازات اللي بتنزل ديت ونشوف سببها ايه او بنحللها المفروض ان احنا بندهن آه، مرهم فيه كورتيزون ضعيف بحيث ان هو يمنع الالتصاقات دي ان هي تحصل تاني وبنستمر عليه لو حتى هندهنه يوم بعد يوم قبل النوم كده بحيث ان هو يمنع الالتصاق آه، مرة تانية لكن ما ينفعش طبعا نقول ان الوضع طبيعي ونسيبها كده لان الافرازات ده هتفضل تتجمع وتعمل التهابات في الفتحة ال- التناسلية لل- للبنت ولابد في مرحلة من المراحل ان احنا نفصلها ولو سبناها لازقة الالتصاقات الضعيفة دي هتبدأ تقوى ونضطر نفصلها بطريقة آه، جراحية فده احنا مش عايزينه مجرد ان هي تتفصل والام آه، بعد التشطيف بتدهن بس مرهم على حدود الفتحة التناسلية فده بيمنع خالص الالتصاق ان هو يحصل وممكن تستمر الشهور على هذا الوضع وده حاجة آه، مفيش منها اي آه، اي ضرر يعني بالنسبة لأم فاطمة بتتكلم على آه، ان البنت عندها 11 سنة وعندها املاح آه، في البول بالذات مع اكلات معينة زي المانجا او الخوخ او كده طبعا مش هنقدر نمنعها لكن هو الحل العملي ان احنا الاول بنحل بن في الوقت ده بتعمل تحليل بول بنعرف ن- الاملاح دي نوعها ايه هل هي املاح oxalate هل هي املاح urate وحسب نوع الاملاح بنستخدم الفوار اللي بيناسب هذا النوع من الاملاح اللي بيدوبه اول باول عشان نمنع تكوين حصوات نمنع تكوين الت- او حدوث التهابات في حوض الكليه او في المثانه البوليه او ال- الالتهابات دي ما تقعدش تتكرر كتير فعلى طول ان احنا بنستخدم الفوار في الفتره اللي هي موسم مثلا المانجا اللي هي اذا كانت بتحبها او بتاكلها او الخوخ او ما الى ذلك بنستخدم بتواظب هي يوميا على كيس او كيسين فوار اللي بيناسب مثل هذا النوع من الاملاح الحاجه الثانيه ان البنت لازم نشجعها ان هي تشرب سوائل كتير وتشرب ميه كتير بحيث ان هي تكون آه، بول آه، بكثره بحيث ان هو يكون بول البول البول السريع ده هيخفف كميه الاملاح ويخليها تنزل بسرعه وما يحصلش منها اي آه، مشكله. بالنسبه لام عزه آه، بتتكلم على ان البنت الكبرى عندها آه، تبول لا ارادي طبعا دي مشكله وخصوصا في البنات ان ان هي بتيجي بالليل تبقى الصبح او بالنهار كويسه جدا لكن بالليل بتلاقي عندها مشكله التبول اللا ارادي التبول اللا ارادي ده آه، بيبقى آه، دايما الطفل اللي بيعاني منه بيبقى نومه تقيل وهو نايم بيبقى نايم غرقان يعني ما بيحسش باي حاجه فبيبقى آه، كل العلاج بتبقى فكرته ان احنا الاول نشوف هل في صديد في المثانه او في صديد في البول بيهيج المثانه ويخليها كل شويه عايزه تطرد البول اللي موجود فيها آه، ديت حاجه ما ما طلعش او طلع اذا طلع في صديد بنعالجه او املاح بنعالجها بعد كده بنبص نلاقي ان ما فيش وخلاص وعالجنا الموضوع ده وما ما زال التبول اللا ارادي ما زال موجود بنبدا ندي حاجه بتخلي نوم الطفل في ماده كده بتخلي نوم الطفل ما يبقاش تقيل قوي يبقى صاحي بحيث ان هو ما يجيله المنبه آه، ال- ال- التبول ان هو عايز يتبول يقوم يصحى او يقلق ففي الحاله دي بيقوم آه، يعمل ال- والعلاج ده في كثير من الحالات آه، بيبقى ناجح بس بنستمر عليه على الاقل ثلاث شهور لغايه ما المثانه تبدا تكبر وتبدا تهدى وتتقبل كميه اكبر من ال- من الميه لان الاطفال دول بيبقى عندهم المثانه حجمها صغير واول ما بيجي فيها شويه بول عايزه تطردهم آه، بسرعه بالذات لما يكون الطفل نايم او مستغرق في ال- النوم فكل ما بيعدي شهر واثنين وثلاثه ما بتعملش فيها تبول لا ارادي بالذات في الص- في فصل الصيف بتبدا على طول المثانه تكبر وتتعود ان هي تحوش البول في الحاله دي بعد الثلاث شهور ممكن بنوقف آه، العلاج ده فانا بنصح الام ان هي الاول بتعمل التحليل البول بنشوف فيه صديد ولا لا مفيش بنبدا ناخد هذه هذه الماده وهي موجوده لو حابه تتصل على الكنترول بعد ما نخلص عشان مش هنعرف نقول اسم تجاري في التلف... في التلفزيون نقول لها عليها بحيث ان هي بتستخدمها وان شاء الله بيكون النتيجه آه، كويسه ان شاء الله آه، الكنترول بيقول لنا لسه فاضل خمس دقائق فاحنا عايزين نكمل بس ال- الكلام اللي احنا كنا بنتكلمه على المشكلات ال- ال- الجنسية ال- ال- او التشوهات الخلقية للأعضاء التناسلية اتكلمنا على الإحليل السفلي اتكلمنا في معرض كلامنا على الخصية المعلقة الخصية المعلقة العملية بتاعتها بتتعمل بعد ست شهور بعد ما الطفل يبقى عنده ست شهور ما يصحش دلوقتي ان احنا لسه بنقول ان التن- العمليه بتتعمل قبل دخول المدارس او عند 3 4 او سنين او كده بيكون الخصيه بدات تضمر احنا صحيح هنعملها وكل حاجه بس المهم ان العمليه تتعمل قبل ما يحصل فيها ما يسمى بالسيرم بالسيرما الانجري او الاصابه الحراريه لان ربنا حاطط حاطط الخصيه بره الجسم عشان تبقى درجه حرارتها اقل من درجه حراره الجسم اربع درجات ما ينفعش ان انا اقول هاجل العمليه لغايه 3 4 سنين لا العمليه دلوقتي بتتعمل ما بين ست شهور الى اقصى مده دي سنتين ويعتبر وقت متاخر جدا فهي ما بين ست شهور لسنه بيعتبر وقت مناسب لاجراء عمليه الخصه المعلقه. النقطه اللي انا عايز اتكلم عليها اللبس اللي بيحصل ما بين ما يسمى بالخصه المعلقه والخصيه المطاطيه ان الام جايه مرعوبه تقول لي كل ما باجي اشطف في الولد او باجي افحصه اجي ابص عليه الاقي الكيس فاضي ما فيش فيه خصيتين ولكن في اوقات تانية اجي اشوفه هو نايم الاقي الخصيتين موجودين فتيجي مرعوبه طبعا وبتقال ان دي خصه معلقه على الجانبين لكن هي في الحقيقه دي بتسمى بالخصه المطاطيه ان عضلات البطن لما بتتشد بتشد الخصيه بتطلعها ناحيه فوق ناحيه البطن فيبان ان الكيس بتاع الطفل آه، ماهوش موجود ف او الكيس فاضي يعني الخصيتين مش موجودين ده بنعتبره الى حد ما اختلاف طبيعي بين الاطفال وبعضها ومش محتاج اي تدخل طبعا مستحيل ما فيش هنا حاجه اسمها تدخل جراحي للخصه المطاطيه وفي معظم الحالات ما بنحتاجش ان احنا ندي علاج في بعض الحالات الصعبه اللي ان الخصيه بتبقى معظم الوقت موجوده في جدار البطن وما بتنزلش الكيس بندي علاج اللي هو بينزل آه، هرموني بسيط كده يتقل الخصيه ويبقي عليها داخل الكيس المهم ان ما يبقى ما يحصلش لبس ما بين الخصه المعلقه والخصه المطاطيه الخصه المعلقه لا يمكن تنزل للكيس تحت لو شدناها لو اتعلقنا فيها مش هنعرف ننزلها انما الخصه المطاطيه الام شافتها آه، في الكيس قبل كده آه، احنا لو ت- خلينا الطفل يتشطف في ميه دافيه هتلاقي الخصيه هدت ونزلت لوحدها احنا ك- او انت كطبيب لما بنيجي نفحصها او بننزلها بنلاقيها نزلت بسهوله ونزلت في الكيس في مثل هذه الحالات ما تسمى بالخصه المطاطيه لا يوجد تدخل جراحي على الاطلاق وفي معظم الحالات ما بنحتاجش حتى ان احنا نعمل تدخل آه، هرموني. آه، باقي ال- في نقطه فاضله اللي هي موضوع القيله المائيه او كيس الميه اه اللي الاستاذ فراج كان اتكلم عليه وانا عمال افتكر من ساعتها الاستاذ فراج من الاردن كان بيقول لي ان طفل عمره شهرين انا كاتبه قدامي أنا ما نسيتوش لكن انا كنت ناسي الموضوع كان ايه فهو انا كو- الموضوع اللي انت حضرتك بتشتكي منه او اللي الابن عنده اللي هو ابن اخوك عنده كيس ميه اسمه قيله مائيه حوالين الخصيه بتاعته بيتولد بيها او بتظهر بعد الولاده بحاجه بسيطه هذه القيله المائيه او كيس الميه ده بنفرق بينه وبين الفتق القربي ان هو بنيجي نضغط عليه ما بيختفيش ده بنسميه قيله مائيه ده موجود عند 20% من الاطفال يعني كل خمس اطفال فيهم طفل بيتولد عنده قيله مائيه دي في 90% من الحالات بتروح لوحدها بنصبر عليها لغايه ما تع... ما يعدي الطفل ست شهور او سنه لانها بدات تقل ممكن نكمل لغايه سنتين وبتختفي لوحدها ومفيش منها اي خطر بس م- محدش يجي ناحيتها ومحدش يحاول يسحب منها آه، الميه ديت بابره لانها بترجع تاني وبن... وبندمر الخصيه وبنحتاج عمليه بعد كده انما لو سبناها لحالها كده هتروح لوحدها اللي هي القيله المائيه لون ازرق لان لون الميه مع وجود الجلد بتاع الكيس اللي هو بيبقى لسه رقيق بيبقى لونه لون سماوي كده او لون ازرق فاذا كان هو ده الوصف اللي انت حضرتك بتقول عليه دي ما- دي اسمها قيله مائيه ما تخافش منها وما فيش فيها آه، اي مشكله ده كلام اللي هو كلام الاستاذ فراج وانا اسف ان انا اتاخرت عليك في الكلام يبقى القيله المائيه ما بنعملهاش حاجه زيها زي الفات السري اللي كنا اتكلمنا عليه في حلقات آه، سابقه ان احنا بنتركها بشرط ان هي بدات تقل لغايه ما نوصل لسنتين الموضوع الاخير اللي بنلاقيه موجود عندنا اللي هو الحاجه الخطيره جدا بقى بس احنا اتكلمنا عليها قبل كده آه، من ضمن التشوهات الخلقيه في الكيس الذكري اللي هو الفتق القربي او بعض الناس بتسميه العرق ان الطفل بيتولد او بعد ما يتولد بشهر او اتنين او سنه بنيجي نبص نلاقي الطفل عنده ايه الفتق ده طبعا الفتق هنقول فيه كلمه واحده once diagnosed always operated يعني لما نشخصه لازم يتعمل له عمليه لو الطفل عمره ايه يوم بسبب كثره المشاكل وقتنا انتهى آه، لا يسعنا الا ان احنا نشكركم ان انتم صبرتوا علينا وسمعتونا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الصحة كنز